باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ممكن اسال سؤال قولوا لي امتى تقول ده نقص ايمان او ده قله ايمان انهي موقف او انهي تصرف منك او من حد تقول ده قله ايمان عشان نفهم الايمان تفضل كرد فعل الكوارث هي مش الكارثه ذاتها قله الايمان لما انا بخاف قوي بنزعج قوي لو الشك غلبني لو فكرة شك هو موجود ولا مش موجود لو هو بيحبني ولا لا هي احنا عايشين وهم يمكن لما الفكر ده يغلبني يبقى قلة ايمان ها. لو ما بقاش عندي امل ان انا اتغير او ان انا ادخل السماء ممكن يبقى قلة ايمان امتى تقول انا عندي قلة ايمان اتفضلي لما ابقى متذمر ومش قابل اللي انا فيه قله ايمان لما ما اشكرش ايه كمان اتفضل لو الخوف طبعا الخوف عاده قله ايمان مم. لما مش قادر اثق في كلامه يعني في كلام او في ايات مش عارف اثق فيها مش قادر احمل على الكلام ده وفي وجوده طبعا اتفضلي لما انسى انا بس نفسي تقولوا لي زي مواقف يعني انتوا كلامكم حلو قوي وكله مظبوط لما اتهز في ازمه لما فكر شك يغلبني لما خاف زياده ايه تاني مواقف اقول في بالي انا ايماني قليل القلق ايه تاني ها تجارب الامراض عموما اتفضلي برافو عليك لما الاقي وصيه صعبه مش قادر اعملها قله ايمان برضه بيقول لي حب عدوك وانا طايقه فايه حب عدوك دي قله ايمان ها لما افكر زياده في بكره بفكر بقلق ايه تاني اتفضلي برافو لما اتغاظ من ربنا انه ما سمعليش فيها قله ايمان لما اتضايق واتغاظ انه ما استجابش زي ما انا عاوز وبسرعه في الوقت اللي انا عاوزه اتفضل برافو لما ف... لما افتكر ان انا ماشيها بال... بالدراع بالفلوس بالعلاقات بالذكاء لما ابقى متكل على نفسي قوي او متكل على اي حد تاني لما يبقى دايما تفكيري رايح يا في نفسي يا في حد تاني يبقى قلة ايمان اتفضل لما اكون مغلوب من شهوة وخطية ومش عاوز اطلع منها يبقى قلة ايمان اتفضلي برافو لما اقول هم اولادي ومستقبلهم بزياده لما يبقى في كلام مريح بس مش راضي يأثر فيا أنا معاك أنا مسامحك أنا بحبك أنا مش مقتنع أو مش مصدق اتفضل برافو لما أفكر في نفسي كتير positive or negative قلة إيمان لأن أنا يا إما شايف نفسي كبير يا شايف نفسي صغير والاتنين وحشين إيه تاني مرتبط بقلة الإيمان هو أنتوا فهمتوا الإيمان معناها إيه ببساطة الثقة من كلامكم بانت مش كده الإيمان كلمة معناها ثقة الثقة trust ف how much you trust هي دي بقى اللي بتفرق من واحد للتاني كتير قوي وما فيش تراست يطلع كل الحاجات دي واكتر ايه تاني توصل لايه كمان اتفضلي برافو عليك الاستسلام للحزن قلة ايمان الاستسلام للحزن كلنا بنحزن ونتخبط لكن استسلم للحزن قلة إيمان في حاجة تاني اتفضل لما انسى خليني اقولها بشكل يعني معلش اكتر مبالغه عشان يبان لما انسى ربنا بالايام ما يعديش على دماغي افضل اشتغل واجري واروح واسوي واتخانق وتليفونات وموبايلات وتلفزيون وسياسه و... ما بيجيش في دماغي قله ايمان طبعا كانه مش موجود طبعا معنى اللي هو قاله اجمل انه ما يبقاش واضح قصادي بس يمكن دي درجه اعلى ايه تاني قلة الايمان تبان في ايه لما بقى مش قادر اسلم اللي هي نفس فكرة اتكال على الناس ايوه لما اتغاظ او اتضايق او اتشكك لما ربنا ما يستجبش سنين طيب ادخل في الموضوع الاول الايمان كثقة الايمان هو اساسا فكرة او شعور مش كده حاجة جوه الايمان ده حاجة داخلية مش كده انما always expressed في action خلي المعنى ده واضح الايمان شعور او فكره بس دايما معبر عنها بحركة أو بعم- بعمل ص- إصحاح واحد وصف لنا اللي شاطر يعد أنا مش عارف دول كام حوالي 15 أكشن للإيمان عبرانين 11 هقولهم بسرعة عشان عشان نتخيل مثلا هاخدهم من الشمال من ناحية قدامه قال بالإيمان هابيل قدم ذبيحة أفضل من قايين أي حاجة بتقدمها لربنا تساوي درجة إيمانك واحد بيطلع العشور وهو متأزم جدا ده درجة إيمان واحد بيطلع أكتر من العشور درجة تاني واحد بيدي بسخاء وما بيحسبش كل ده عبارة عن إيه؟ تعبير إيمان لأن اللي بيدي بسخاء متأكد إن ربنا متأكد دي هي دي الإيمان الثقة متأكد إن ربنا هيكافئه هذه الإيمان هنا فبيبان في الأوفرينج أول ما تعمل أي تقدمة أي تقدمة يعني مش لازم العشور أي خدمة أي تعب أي مجهود مع شخص أي أي خير بيرتبط على طول بمستوى إيمانك بتدي جامد يبقى إيمانك إنه هيرجع لك وأكتر آه، مثلا يقول بالإيمان موسى ترك ترك مصر غير خائف أو اتقال كمان إنه يعني الترك عموما الترك لما تسيب حاجة غالية دي تحتاج إيمان بطرس لما ساب الشم- السمكة السمك والشبكة وال- والمركب يا عم ده راس مالك انت بترمي نفسك في المجهول الترك مستوى ايمان في واحد ما يعرفش يسيب تقول له لات جو افتح ايدك ما تمسكش قوي كده دي درجة ايمان لما يقول موسى فضل بالايمان ان يحسب عبد مع العبرانيين أفضل من أن يعامل كابن ابنة فرعون حاسبا عار المسيح أفضل من غير مصر يعني إيه مصر كان آه، موسى كان ليه أمين مش عارفين حكاية موسى موسى النبي الوحيد اللي له اسم فرعوني باي ذا في الكتاب موشى أو موسى ابن المية ده اسم فرعوني لأن اللي سمته بنت فرعون فده اسم فرعوني موجود في الإنجيل ويمكن النبي الوحيد اللي اتولد في مصر وعاش كل حياته في مصر وختم حياته في سينا موسى ال 120 كلهم في مصر فاحنا لينا في موسى كتير موسى النبي اتولد من أم عبرانية وببساطة إيمانها مش في قرار إعدام أي طفل هو وأهله لو حفظوه لو يعني احتفظوا بيه على ثالث شهر الولد حسه طلع بقى طفل وحطيته في سبت و- وحطيت له زفت و- و- وقطران قار مكتوب كده في الكتاب عشان يعني ما ينفتش الميه وحطت الطفل وسرحته في النيل وقالت يا رب طبعا حركه م- مجنونه بس هو ده الايمان ما عندهاش بديل كده غير كده هيموت هيجوا هيسمعوا صوته هيموتوه ما فيش ساعة كانت بنت فرعون خدته عجبها الطفل وقالت عاوزة حد يرضعه فجت أخته ظهرت في الصورة راحت جابت أمه ترضعه وبقت بتاخد فلوس كمان بقت بترضعه وبتقبض فيه موسى عارف في أول ثلاث سنين إن في واحد اسمه إله يعقوب وإله إبراهيم وفي ست غلبانة اسمها يكابد دي أمه و- وعرف إنه قدام الدولة هو ابن هو بيقول لفرعون يا جده وبعد ما كبر قرر قرار فظيع انه بالايمان لا مش عاوز ابقى فرعون انا مصدق في اله امي الاولانيه عشان كده اول مره المسيح ظهر له قال له انا اله ابراهيم انا بتاع ماما اللي انت عشمت فيا في يوم من الايام وافتكرتني خذلتك فاكرين امتى لما كان في سن الشباب بقى وحب يخلص شعبه ويعمل فيها يعني قائد وراح مسك واحد مصري موته قام فرعون قلب عليه وقال يمو- يموت فهرب وبقى راعي اغنام في الصحراء 40 سنه وافتكر انه ده وهم بقى طلع امي عماله تضحك عليا مني صغير تقول لي اله ابراهيم مش هيسيبنا اله اسحاق بيحبنا وهو ماشي بقى في الصحراء وعجز و80 سنه وخلاص الايمان كاد يفنى يعني شاف كده شجرة فيها نار وبعدين ما بتتحرقش ما بتخلصش يعني فقرب منها سمع صوت بيقول له موسى أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسجد لأول مرة وهو بيشوف ربنا إذا هنا بالإيمان فضل لما تفضل مثلا تيجي ليلة زي كده عن بزنس يدخل لك كم ألف في الليلة دي دلوقتي مفيش كم ألف إنما الحقيقة لو عملت الحركة دي تبقى عندك إيمان لكن لما تستخسر الربع ساعة في الصلاة لأن وراك شغل يبقى التفضيل الأفضلية بتكشف على طول إيمانك فضلت تقعد مع الإنجيل ولا مع الجرايد بعد كده لما تقول عندي إيمان مش هينفع تضحك على روحك انت بتفضل تقرا جرايد ما تقراش كلام ربنا بالإيمان مثلا نفهم كلمة تاني ده كل دي actions of faith يعني كل دي تعبيرات إيمان تقول لي أنا مش قادر أفهم ليه ربنا سايب ولاده يتبهدلوا كويس ده سؤال منطقي تلاقي واحد تاني قاعد جنبك يقول لك خير صدقني خير وبكرة نشوف فرق الموقفين ايه فرق ايمان واحد باصص لها بعينه بعين السياسة بعين الواقع فشايف اذا كان في ربنا بيحب شعبه ما ينفعش يحصل كده وفي واحد عنده ثقة انه هو عارف بيعمل ايه وهنفهم فهو فاهمها احسن عشان عنده إيمان فاهم أنه كله خير فبالإيمان نفهم لما قال مثلا بالإيمان خافة دي اتقالت على نوح بيقول نوح لما أوحي إليه من جهة أمور لسه ما حصلتش على الطوفان يعني خاف فبنى فلك قاعد يبني الفلك بتاع 100 سنة طيب هو عمل كده ليه؟ لأنه صدق فخاف بص أحبائي أقولها لكم بشكل صريح احنا بنسمع من واحنا عيال ان في جنة ونار او في ملكوت وجهنم مش كده ومصدقين بس درجة تصديقك هتحدد كل مواقفك لو عارف ان في جهنم للاشرار هتخاف تغلط فهمتوا الفكرة بس انا مش مصدق قوي فكتير ما اعمل ايه يا عمي يعني نوارب الباب يبقى الإيمان بيعبر عنه بخوف خوف مقدس خوف مفيد أخاف أبعد عن ربنا أخاف أغلط أخاف أموت وأنا, وأنا بعيد ده لو أنا عندي إيمان لو ما عنديش إيمان هعمل زي ما كل الناس بتعمل لما يقول بالإيمان أطاع مثلا أبونا إبراهيم ربنا قال له أخرج وهوريك الأرض هو مش عارف هو رايح فين ساب أهله ساب حاله وكان غني خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب إيه اللي تعمله ده عندك إجابة عن سؤال رايح فين لا في أي تأمينات هناك معاك باسبور عملت أي احتياطات اشتريت بيت لا طالع كده وخلاص إيه ده بقى حاضر أنا قلت حاضر بعد بعد سنين طويلة قوي قال له خد ابنك هاتهولي محرقة حاضر حاضر ازاي ده درجة إيمان إن الواحد يقول حاضر يا رب مع إن الكلام ما يدخلش العقل أنا مش عاوز أطول في الحتة دي بس أنا بوريكم مبدأ مهم قبل ما نشوف إحنا فين واقفين فين من الإيمان ونقول له يا رب زود إيماننا ده أول موضوع خلينا نعرف إن الإيمان مأثر على كل حاجة في حياتنا من غير ما نحس لو أنت إيمانك قوي وقفة الصلاة هتختلف لأنك حاسس إن ربنا سامعك وشايفك لو أنت إيمانك قوي كلام ربنا هيفرق معاك أكتر من كلام الناس لأن أنت عارف إن هو اللي هيطلع كلامه صح وهو اللي كلامه هيفرق يبقى القصة كلها مرتبطة بالإيمان مواقفك من الفلوس مرتبطة بالإيمان لو مصدق أن ربنا هو اللي في إيده كل حاجة مش هتع... مش هتعول على الفلوس كتير إنما لو إيمانك ضعيف يبقى الفلوس هي الحل طبعا وهكذا فكل حاجة في حياتنا مرتبطة بالكلمة دي مرة التلاميذ قالوا صلوة جميلة قوي لو ما طلعناش بحاجة من المؤتمر كله نتعلم الكلمتين دول كلمتين بجد زد إيماننا قالوا له كده وصدقوني أنا شخصيا بقولها كل يوم مرات أنا حسيتها لأن لو إيماننا أكتر من كده حاجات كتير قوي هتتغير السلام اللي فينا هيزيد طريقة التفكير هتختلف موقفنا من الناس كله هيختلف الحب للناس هيختلف تربيتنا لعيالنا هتختلف علاقاتنا مع بعض هتختلف كل ده ممكن يختلف لو الإيمان زاد فالتلاميذ اللي عايشين مع المسيح و- وشايفينه كده في مرة قالوا له ما تزود إيماننا ساعتها قال لهم هذه الإجابة الآية الآية دي جت في الموقف ده لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل كنت تقولوا للجبل يتنقل فيتنقل بداية الجبل ده موضوع ريلاتيف يعني إن كان حصل في التاريخ في معجزة نقل جبل المقطم إنما ساعات الواحد يبقى حاسس فيه جبل على صدره خوف مثلا فظيعة حزن فظيعة شهوة مش عارف يطلع منها عداوة قديمة بقالها 20 30 سنة جبل مش راضي يتزعزع يتحرك طبع فظيع غلط مش عارف يغيره بعد العمر ده كله ده يتنقل ايوه يتنقل بس عاوز حبة خردل يبقى هو ده موضوعنا لو انا ايماني زاد هعرف انقل جبال في حياتي راسخة يعني حاجات تبدو وكأنها مستحيلة مش هتبقى مستحيلة لأن غير المستطاع عند الناس إيه مستطاع عند الله وهنا برضو أأكد على حاجة أحبائي أن الإيمان مش all or none أو مش موجود وغير موجود الإيمان درجات يعني إيه ما ينفعش تقول مؤمن وغير مؤمن تنفع على مستوى العقيدة على مستوى الدين لكن على مستوى التراست الموضوع ريلاتيف كلنا مؤمنين وكلنا قليل الإيمان فإذا الإيمان قابل للزيادة 100% الموضوع مش بس يتوجد أو ما يتوجدش لا ده هو موجود بس أقل من حبة خردل يبقى زد إيماننا تؤكد أن فكرة الإيمان يكبر أو ينمو ده مهم جدا وده أهم حاجة تنمو خلال حياتنا على الأرض لما يقول مثلا في كورنثوس الثانية يقول إيه كما تزدادون في كل شيء في الإيمان يبقى الإيمان بيزيد اهو والكلام كلام هيختلف لو إيمانك اختلف لغتك هتختلف بدل ما طول النهار تقول مفيش فايدة خر- خر- خربانة هتقول ربنا موجود الكلام هيختلف والعلم بدل ما يستهويك علم الدنيا قوي هتبقى حابب تدرس الإنجيل وتفهم حياة الكنيسة وتعرف حاجات تانية ما كانتش شاغلاك والاجتهاد كل اجتهاد يعني مجتهد في الصلاة مجتهد في الخدمة والمحبة كل ده ريليتد للإيمان بس كل ده اسمه إيه تزدادون لأن في ناس كتيرة معتقدة إنها إيه ما أنا كويس من أكتر المعطلات في الحياة الروحية إن الواحد يبقى إيه شايف نفسه كويس ما هو كويس بأي منظور كويس على أي أساس ما هو أخطيت ممكن يكون طالب فاشل في المدرسة وبيقيس نفسه على شوية ناس راصبين بقالهم خمس سنين فمعتبر نفسه متميز لا ما انت ممكن تكون كويس بس بالنسبة لعموم الناس لكن بالنسبة لكلام ربنا هو عم مستني اكتر من كده بالنسبة لسكة السماء لا مرة تاني ق- أو قاعدة تاني تقول ايه كل من له يعطى فيزداد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه يعني ايه كل واحد بيحاول هياخد اكتر يعني لو قلت طيب انا هركز شويه في الصلاه دفنتلي ايمانك هيزيد هنشوف دلوقتي طب هعمل خير اكتر هيزيد هقرب من ربنا هبعد عن الغلط كل من له حط جنب له دي اي حاجه محاوله جهاد اجتهاد قرايه عطيه خ- يزداد اللي ما عندوش خالص اللي ما بيحاولش اللي مقتنع ان هو كده مفيش احسن من كده اللي عنده هيروح منه حتى بصيص الايمان اللي فاضل بيتسرق وعشان كده تشوفوا في ناس كانت كويسه في يوم وبعدت قوي وفي ناس ابتدت من بعيد قوي وقربت قوي وده اللي قاله المسيح مره اولون يكونون اخيرين واخيرون يكونون اولين ما تبصش النهارده العبره بالاخر اول حاجه تزود الايمان الاعتراف بضعف الايمان عشان تقول زد ايماننا لازم الاول تكون مقتنع داخليا ان ايمانك ضعيف ده الكي بتاعها محدش بيروح يتعالج وهو بيقول انا كويس طب خلاص حتى لو عنده امراض الدنيا وبيقول انا كويس مش هيتعالج لكن لما انا اعترف انه لا صلاتي ولا كلامي ولا طريقه تفكيري ولا علاقاتي ولا حاجة من دول بتقول عندي إيمان قوي لا أنا بزعل قوي على الدنيا وبخاف قوي وبتخانق قوي لا خلينا نعترف أولا إذا كان التلاميذ اللي كانوا بيعملوا معجزات قالوا له زد إيماننا يعني اعترفوا ضمنيا إيماننا ضعيف تعرفين مرة المسيح له المجد قال لتلاميذه يا قليل الإيمان بعد معجزة عملوها بخمس ساعات بيقول لهم يا قليل الإيمان ده احنا لا ما عندناش معجزات ولا حاجة بعد الخمس خبزات بكام ساعة ركبوا المركب وسابهم وبعدين حب ايه يعني يسخنهم شوية كده اه فساب البحر يهيك أول ساعة غالبا خدوه على رجليهم وقالوا كله خير خير وبتاع وبعد شوية لا خير ايه ما بيظهرش ما بيجيش ما بيردش البحر بيزيد والريح بتشد طب ما ركبش معانا ليه تكونش قاصد شكله ناوي يغرقنا اتغاظ ان احنا وزعنا بايدينا الخمس خبزاء يمكن كان عاوز يوزع بنفسه طب اتغاظ ان الناس قعدت تمدح فينا هناكل منه الجو مخ بقى يهلوس ده اللي بيحصل على فكرة الهلاوس دي وفين على الفجر كده جه يتمشى على الميه يقول لهم انا هو لا تخاف فصرخوا هو ايه وبتاع ايه ده احنا احنا بنغرق ولما دخل المركب قال لهم يا قليل الايمان لماذا شككتم ما رب البحر يجنن والريح وتاخرك سبع ثمان ساعات مش سائل فينا مش عذر مش انا قايل لكم بحبكم مش انا قايل لكم انا معاكم مش انتوا شفتوا امبارح وزعتوا من خمس ترغفة عشرين ألف عيش رغيف مش انتوا خرجتوا الشياطين باسمي مش انتوا عملتوا معجزات ما كانش المفروض تشكوا فبالأولى احنا قليل الإيمان يبقى أول حاجة الواحد يعترف في صلاته أو داخليا يا رب أنا ما عنديش إيمان أو أنا إيماني ضعيف لو إيماني أقوى من كده هبقى مطمن عن كده لو إيماني أقوى من كده هلات جوه حاجات كتير قوي لو إيماني أقوى هنشغل بكلامك أكتر هشتاق للسماء أكتر كل حاجة هتتصلح حاجة تاني هنا الاعتراف بضعف إيمان في حكاية تاني جميلة مشهورة في الكتاب واحد جاب ابنه الابن ده كان عليه روح شرير بس كانت في لغة الكتاب بيسموه صرع لأنه طبعا ما كانش فيه تمييز ساعتها بين يعني الصرع العادي وال... الاتاكس بتاعت التانيين دول وبعدين المسيح كان في التجلي فجابوا الجدع ده للتسع تلاميذ اللي قاعدين تحت التلاميذ دول معاهم قوة إخراج شياطين عملوا معجزات قبل كده المرة دي احتاسوا ما عرفوش يطلعوا الشيطان نزل المسيح من على الجبل الناس اتلمت فالراجل قال له أنا جبت لك ابني جبت لك على اعتبار قدمه لتلاميذه ما عرفوش يطلعوه فقام المسيح سأله حتة سؤال زنقه هو الراجل بيقول له ايه لو تقدر تعمل حاجة اعمل اعمل معروف لو تقدر خلي بالكم لو تقدر دي معناها ايه يعني حدش عارف لك بقى قالوا عليك بتطلع مثلا ما عرفوش فقام المسيح قال له أتستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن اللي هي دي حبة الخردل اللي تنقل جبل لو انت مؤمن قوي خلاص فالراجل اتزنق حسب كلام المسيح أصبح هو المسؤول عن شفاء ابنه مش المسيح لو انت مؤمن الولد يخف لو انت مش مؤمن مش هيخف نهار ابيض ده اي اب يتحط في الموقف ده يقطع في روحه طب انا فقام جاوب حتة اجابة جميلة جداً قال له لا اعمل معروف اؤمن انت عاوزني اقول اؤمن اهي اؤمن اهي اؤمن وبعدين بص له كده زي اللي يقول له بس ده من ورا قلبي وهتصدق انا شاكك طبعا انا ما عنديش ثقه طبعا فاعن عدم ايماني قال اؤمن positive وبعدها بكلمه negative اعن عدم ايماني يعني اؤمن بس اعمل معروف أنا ما عنديش إيمان كلمة وعكسها لما قال أعن عدم إيماني يقول الكتاب تحنن يسوع وطل وشفى الولد لأنه بداية الإيمان الاعتراف بضعف الإيمان عشان ثقتك في ربنا تزيد الأول خلينا نعترف أنا ثقتي ضعيفة أنا بثق في نفسي بثق في الفلوس بثق في ذكائي بثق في الناس اللي ب- بعرفهم لكن مش بنفس الدرجة ربنا بي فير خليك واضح كده وأمين لو ثقتك بربنا أكتر نفسيتك تبقى مختلفة عن كده تاني نقطة تزود الإيمان أن أنا أطلبه ودي قاعدة حلوة قوي في الإنجيل والإنجيل على فكرة سهل جدا لو فهمتوه هما كام قاعدة لو حفظناهم تلاقي كل حاجة مشيت كل اللي ربنا طلبه منك رجعه له طلب تاني الحركة دي نضحك على ربنا بس ما تقولوش كل اللي ربنا يطلبه منك رجعه له في الطلب يعني ايه يقول لك حب عدوك تقول له ما بعرفش خليني احبه توب ما بعرفش توبني افهم ما بفهمش فهمني آه، صلي ماليش نفس قويني فاهمين الفكرة ايه اللي بيحصل هنا ربنا ما بيزعلش على كده ما يزعلش تصوروا مع ان واحد يقول لك ده استعباط يعني لا معلش مع ربنا الموضوع جميل لانه اب طيب بيقول خليكوا عيال فهو ربنا طالب طلبات رجعها له طلبات بس طلبات بزن طلبات بجد لانك عارف ان هو ده اللي هيصلح كل حاجه فهو بيقول لك امن صدق تقول له اعن عدم ايماني او زد ايماني بيقول لك صدقني طب مش عارف اصدقك مش عارف هعمل ايه في دماغي طيب ببص للناس اللي بترمي عليك وبغير بقول يا بختهم ناس غلابة ما عندهمش حاجة ومبسوطين وحاسين كل حاجة تحت رجليهم واحنا عندنا كتير وما عندناش من الإيمان ده إذا تاني حاجة تخلي الواحد إيمانه يزيد إنك تطلبه اطلب الإيمان زد إيمان أو أعن عدم إيمان يقولها بأي طريقة بولس مرة بيصلي للناس تصوروا حتى في صلاتك ممكن تصلي لولادك أو لناس تانية تقول له يا رب زود إيمانهم قال كلمة جميلة قوي قال إيه أنا بحني ركبتي لدى أبا ربنا يسوع المسيح نص كده طويل طب بتعمل كده ليه يقول لكي تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم يعني أنا بصلي لكم وبعمل مطانية بسجد وهو كان في السجن وبقول له يا رب مش طايلهم مش عارف اوعظهم مش عارف اثبتهم ولا اشجعهم ممكن من عندك من السماء تخلي الايمان يملا قلبهم ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم يعني ده يجي ينفع بالصلاه ينفع بالصلاه صلوا لنفسكم ولولادكم يا رب ثبت ايماننا وايمانهم زود ايماننا وايمانهم ما تخليش الايام تاخدنا ولا تاخدهم منك آه ثالث نقطة مهمة يبقى قلنا أول نقطة إيه فاكرين عشان الإيمان يزيد إيه الاعتراف الداخلي أنا ما عنديش إيمان أو إيماني ضعيف اتنين بطلبه هات يا رب اديني يا رب وطبعا احنا لسه هنتعلم ان الطلب ده الفضيلة الوحيدة اللي تعتبر رذيلة في الدنيا الزن الزن مزعج مقرف عند الناس عند ربنا تستغرب يحبه قوي اكتر واحد يدخل دماغ ربنا الزنان واكتر واحد يزهقنا الزنان انما فعلا الحته دي عند ربنا جميله قوي زن براحتك كل ما تزن اكتر كل ما تعجبه اكتر هو نظامه كده لان هو بيحب العيال يعني ثالث نقطه مهمه الايمان يجي بالتسليم او التلمذه يعني ايه الإيمان يتشرب يا جماعة الإيمان مش وعظة ولا كتاب يتقري ولا فكرة تدخل الدماغ الإيمان بالذات في الكتاب وفي الفكر المستقيم حاجة تطلع عليها من غير ما تحس تعبير مثلا بولس قاله على تيموساوس قال له الإيمان الذي سكن أولا في جدتك لؤيس وفي أمك إفنيكي وأنا موقن أنه فيك أيضا إيه له إيمان وراثي هو مش وراثي يعني جنات لا وراثي يعني لما كان يشوف جدته بتصلي يشرب إيمان ولما يشوف أمه بتطلع خير وهي ما عندهاش بياخد إيمان ولما يشوفهم في أي أزمة لأن أبوه ما كانش مؤمن على فكرة كان في ظروفهم كان ممكن يبقى مؤمن وغير مؤمن في أول الجيل ده كان يوناني أبوه في الأول يشوف أن أمه الغلبانة دي الطيبة دي ما في مشكلة إلا تجري وترفع إيديها وتصلي خلاص الإيمان دخل قلبه عشان كده ما تزعلوش يا جماعة لو عيالنا طالعين إيمانهم ملخبط المشكلة فين لا مدارس أحد ولا لا هي القصة كلها إحنا ما شافوش فينا ما شربوش مننا إيمان كفاية ما خدوهاش لأن هي مش كلام ويمكن أنتوا تذكروا جداتكم أو أمهاتكم كان إيمانهم أقوى وممكن اللي فاضل من الإيمان في قلب الواحد فيكم يكون مرتبط بحتة زي كده أكتر من 100 وعظة إذا هنا الإيمان بيتنقل عن طريق التسليم أو التلمذة التسليم دي كلمة مستخدمة كتير في الكتاب وكلمة مهمة قوي في الفكر المسيحي مثلا بولس بيقول لتيموساوس في آخر رسالة قبل ما يروح السماء وكان عارف انه رايح السماء بنسميها رسالة الوداع فبيقول له انا ماشي يا ابني تعالى بس اسلم عليك قال له انت قد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني أنت كنت ماشي ورايا أنت كنت معايش معايا فأنت تبعت إيماني إذا الإيمان ده to be followed يعني أنت بتتابعه بتتعلمه أو بطريقة تاني لما يقول إيه أما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت عارفا ممن تعلمت يبقى زي ما قلنا الإيمان يجي الأول بقول إيماني ضعيف اتنين بقول له زود إيماني أو أعن عدم إيماني تلاتة بتلمز بدخل الكنيسة بسمع وعظة بتفرج على واحد غلبان بيشكر في ظروف وحشة بتعلم بقرا كتاب عن سيرة قديس قديم ولا معاصر عنده إيمان أقوى كان بايع الدنيا عشان ربنا دول بشر زينا كل ده بيخليني ايه تلميذ شاطر اذا الايمان يجي بالتلمذه يا اما التلمذه المباشره على حد في العيله حلو او على اب اعترافك او التلمذه العامه جوه الكنيسه او التلمذه الشخصيه على كل موقف او كتاب بتقراه بس جنرالي يعني انت عندك فرص تتعلم الايمان كل يوم وبرضه تدريب اقوله لكم جربوا تقعدوا اسبوع واحد تستلقوا مواقف إيمانية حواليكم وأكد لكم ممكن تكتبوا كتب يعني قول بس الأسبوع ده أنا هدقق كده في كل اللي بيحصل معايا عشان ربنا عاوز يعلمني الإيمان صدقوني لو دققتم يوميا مش موقف ولا اتنين عشرات ساعات من شخصيات unexpected يا إما غلابة خالص يا إما جهلة يا إما أعلى مننا بس عندهم إيمان يا إما إيمانهم باين في حتة في موقف معين وهكذا رابع نقطة الإيمان يتولد بالإنجيل زي ما قلنا يتولد بالاعتراف أنا رب إيماني ضعيف اثنين زودني إيمان ثلاثة اتعلم الإيمان اتعلمه أربعة كل ما تقرأ الإنجيل وتفهمه وتشبع بيه الإيمان يكبر لوحده الإنجيل ده زي المية اللي بتسقي الزارع أو زي الغذاء بتاع الإيمان فلما بتنشغل بكلام ربنا بيحصل فعلا نمو في الإيمان نقطة كمان طاعة الإيمان طاعة الإيمان يعني إيه مثلا ربنا بيقول كلام ساعات شكله صعب أديكم مثل يا جماعة في الموعظة على الجبل ده يعتبر دستور الحياة المسيحية متى خمسة وستة وسبعة في وصية مكررة أربع مرات وصية واحدة مكررة في الموعظة على الجبل أربع مرات مين يعرفها مش لا تدينوا ولا تغضب ولا لا تهتموا طبعا دي تقريبا أكتر وصية إيه ما بنعملهاش وحتى ما بنعتق ما مش معتقدين انها وصية يعني بنهتم قوي ومحدش ضميره تعبه يعني يمكن لما تدين حد ضميرك ينقح شوية لكن تهتم زيادة قوي ما عادي مع ان المسيح قال بالتفصيل لا تهتموا بما تاكلون ولا بما تشربون ولا لاجسادكم بهبه المسجد لا تهتموا بالغد الغد يهتم فينا نفسه من منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على ضع- قامته ذراعا واحده لا تهتمون بالبواقي كل ده لا تهتموا العمال يكرر لا تهتم لا تهتم مرتبطة بوعد جميل جدا اسمه ايه هذه كلها تزاد لكم المشكلة ايه يجوز كلكم حافظين الآية هذه كلها تزاد لكم تالي مش أول مرة تسمعوها إنما اللي حصل ايه أنا عارف الآية بقالي العمر ده لكن ما طوعتش يعني ما جربتش ما جربتش يعني ايه يعني ما رميتش نفسي على الآية ما رميتش يعني ايه ما جربتش في مرة اقول له بص الموضوع ده مش هفكر فيك عليك ومنعت دماغي من الاهتمام وقلت له فرجني مش انت قلت هذه كلها تزاد لكم ينفع اه ينفع طبعا ينفع اعمل كده مع ربنا ينفع بدل عملت النص الاولاني لازم هيعمل هو النص التاني هو بيقول لك ما تهتمش بص شوف هعمل ايه احنا طبعا نقول له شكلك ما انت مش هتعرف تعمل انا مش قادر اصدق ان هذه كلها تزاد لنا فلازم افرق ولازم احسب ولازم اخطط لعيالي ولازم احوش ومش كفايه اللي حوشته و... اوكي وبعدين الاقي الحياه ملهاش طعم والدنيا مسخه و... والدنيا ماشيه بالزق و... هي الايه عطلانه ايوه هي مش عطلانه عنده هي عطلانه عندك هي العطل عندك انت الجزء بتاعك انت مش عامله انت مهتم بزيادة انت مدخل دماغك في الدنيا زيادة قوي وبالتالي هي عطلانة فعلا مش بتزاد الحكاية لا مش بتزاد لان انت اللي معطل الدنيا هنا طاعة الايمان يعني إيه؟ يعني صدق مثل من امثلة الايمان اللذيذ يحكوا حكاية اكيد بقى كتير منكم عارفها وقاريها بس انا بحبها انه اب راجع بيته في بلد من بلاد بره وبعدين لقى بيته بيتحرق فبقى بيجري ولقى المطافي محاوطه وبتاع وسمع ابنه الصغير من تالت دور عمال يعيط ويقول يا بابا يا بابا والدخان طالع ومنظر مرعب فالاب قرب من تحت ال- ال- الشباك بتاع الولد ونادى عليه وقال له ارمي نفسك قال له يا بابا مش شايف حاجه قال له حبيبي ارمي نفسك مالكش دعوة الولد عمل ايه رمى نفسه ليه لانه متأكد ان ابوه مش ممكن هيقول له كده عشان يغرقه فرمى نفسه في الهوى وهو مش شايف هو ده الايمان الايمان ثقة بما لا ترى انا مش شايف طب هرمي على اي اساس ارمي حبيبا ابوك هي دي اول مره ارمي مالكش دعوه فلما بترمي نفسك على الايه بتبقى حاسس انك بتعمل عمل مجنون يعني ايه كل الناس تحسب لعيالها وانا ما احسبش يا سيدي ارمي وجرب يعني ايه كل الناس تحوش وتتخانق على الفلوس وانا اتنازل يا سيدي ارمي وجرب شوف هيعمل معاك ايه هنا طاعة الإيمان الإيمان مش نظري الإيمان مش فكرة لا الإيمان كمان حركة أكشن مط- لو ما طلعش الأكشن ده يبقى لسه الإيمان ما استواش يبقى لسه ما جبناش حبة الخرد عرفتوا ليه على قد ما حبة الخردل دي صغيرة طلعت عقدة برضه ليه لأنها لازم عشان تقول في إيمان بجد ترمي في الهواء كده بدون اي ضمانات ولا ولا لوجيك ولا ولا اي حاجه هي عاوزه توصل لكده آه اخر حاجه اقولها التجارب تضيف للايمان ما تسحبش منه ربنا ساعات يجيب تجارب احد اهم اسباب التجارب الكلمه دي بيلاقي ايماننا ضعيف وعاوز يصحصحه واحد هيقول لا طبعا ده التجارب هي اللي بتوقع الإيمان خالص مؤقتا مؤقتا عارفين لما يكون واحد عنده مرض وياخد دواء يهده خالص فيقول للدكتور ده انت كملت عليا مؤقتة التجربة بتعمل كده تجيب الواحد في الآخر على الأرض خالص يتشكك في كل حاجة بقى تضلم معاه خالص طب يا رب بتعمل كده ليه ده هو متلصم خلقه أساسا لا هو مش متلصم هو كده هيضيع هو لازم إيمانه يقوى فهندخله في حتة ضيقة ونظبطه وبعد شوية يلاقي انه مفيش فايدة غير يقول يا رب ويتكل على ربنا ويمشي مع ربنا يبتدي الإيمان يتكون إذا الإيمان التجارب هي وسيلة نمو إيمان كل اللي دخلوا في تجارب شديدة على قد ما توجعوا جامد على قد ما على آخر العمر قالوا أكتر حاجة ظبطتنا هي التجربة أكتر حاجة خلت الإيمان يكبر في القلب هي التجربة أكتر حاجة خلت الدنيا تصغر والسماء تكبر هي هي التجربة قديس الأنبا بخوميوس من القرن الخامس قال كلام طبي جميل قال الدكاترة لما ما يلاقوش فايدة في الدواء يضطروا ساعات يعملوا جراحة الكلام ده من القرن الخامس ده ربنا بيعمل كده يدي دواء يدي آية مش مش بتقطع يدي بني آدم كويس في حياتك ما ولا على بالك يفتح لك كنيسة يدي لك مجالات كتير للإيمان مش محوقة فيعمل إيه يجيب تجربة يجيب المشرط ويفتح وتتوجع بس هي فيها الشفاء إذا أحيانا لو الواحد ما اعترفش إن إيمانه ضعيف ما طلبش الإيمان ما قراش الإنجيل ما رماش على الإيمان ساعات ما يبقاش قدام ربنا في وسيلة إن الإيمان يتولد أو يكبر غير بالتجربة لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين